أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد صراحة يعني أنا بقرأ الو- الورق آه، رجل لا يعرف أن آه، يأتي بكلمتين متجاورتين باللغة العربية لا يمكن لا يمكن يعني أحاول أجيب كلمتين جنب بعض باللغة العربية مفيش عمل برنامج وبيتكلم فيه عن البدع وهو لغته هذه أصلا بدعه يعني ينبغي أن احنا نرتفع بلغة الأمة لأعلى لأن من أحد الحصون المهمة جدا التي ينبغي أن ندافع عنها هو حصن اللغة فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الله ويخاطبون الناس باللهجة العامية هم في الحقيقة يحاربون الإسلام يعني الذي يدعو باللغة العامية حتى ولو كان لا يقصد ومن حيث لا يقصد هو يحارب الإسلام لأن اللغة العامية التي وضعها ودعا إليها وحث عليها إنما هم النصارى الشوام الذين هربوا إلى مصر من الحكم العثماني في بلاد الشام فهؤلاء القوم الدولة العثمانية وقفت على فسادهم وأنهم متواطئون مع الفرنسيس والإنجليز والروس فهم خطر على الدولة فالسلطات العثمانية في بلاد الشام أخذت تتعقبهم لتقبض عليهم فهربوا من الشام وأتوا إلى من؟ وأتوا إلى مصر يعقوب بن قولة و- ومش عارف ايه صاروف وبعدين بعد ذلك جورجي زيدان وكل هذه الطائفة التي دعت إلى اللغة العامية بل إن بعضهم ممن تلقف دعوتهم تجرأ وقال إننا ينبغي أن نكتب القرآن باللغة العامية لماذا؟ ليسهل على الأولاد قراءة القرآن سبحان الله أنا رجل أستاذ في الجامعة وما عدة ورقات لأقول قرآن عدة ورقات مكتوبة باللغة العامية بصراحة قرأت حوالي خمس سطور ووجدت أن أن صداعا يكاد أن يفتك برأسي حتى من باب الطرفة أريد أن أعطيها لأحد الإخوة يترجمها إلى اللغة العربية يعني هذه ليست بلغة العرب لا أستطيع تا لو أن هذه باللغة الإنجليزية لكانت أوفق من هذه اللغة العامية الركيكة يعني مثلا اصبروا معي قليلا واسمعوا هذه اللغة هل يجوز أن أتكلم بهذه اللغة في دين الله سبحان الله فهذا يذكرني بالحاج أم علي في سوق ستوتة التي تبيع الكرنب هي لغة أم علي في سوق ستوتة التي تبيع الكرنب بهذه اللغة يقول احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن المفهوم اللي السلف والصحابة فهموه عن البدع واتكلموا عنه في كتبهم وفي كتب أهل العلم من لدن الصحابة لغاية لغاية فين بقى؟ لغاية واسمحوا لي إن احنا بعد إذنكم أنت خليت إذن ولا مش إذن؟ ها واسمحوا لي ان احنا بعد اذنكم مش هنستخدم كلام الناس اللي عايشين ويمكن ده يا جماعة يدخلنا في قانون الحلقة اللي احنا هنتكلم فيه في بداية الحلقة علشان نقرر احنا هنتكلم ازاي واتمنى ان كل اللي بيتفرج عليا يكون فاتح الحلقة في اولها لان الحلقة عبارة عن اشياء مترتبة فوق بعض دلوقتي الساعة تسعة كذا كذا كذا وكذا ولأن احنا عندنا خلاف ومشكلة ما بين المشايخ دلوقتي في موضوع البدع علشان كده احنا هنرجع للورا ايام الصحابة والقرون الثلاثة الاولى هنرجع 1200 سنة للورا لنرى كلام الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة الأعلام دي أول قانون مش هنستعمل كلام الموجودين علشان كده سامحوني احنا شكلنا هيبقى هيبقى مختلف شوية احنا قاعدين النهاردة على الأرض وجايبين الكتب حوالينا كتب الأئمة وكل شوية هنقول دول بيقولوا كذا بدعة يا ترى هم قالوا عليها بدعة ولا مش بدعة ونطلع من كتبهم فالقانون الأول إيه ده بالله عليك ينفع اللغة دي بالله عليكم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى من قبره وقال له يا محمد اخرج فانظر إلى قومك فوجد رجل بيسمي نفسه بيدعو إلى الله ويتكلم في دين الله ويؤصل هذا المفهوم الأصولي مفهوم البدعة بيتكلم بهذه اللغة ينفع يصح ذلك إنه لن يتكلم بجملة أو بكلمة عامية ولكن الأسلوب كله لا تجد كلمة عربية أبدا طبعا آه، لا نريد وطبعا ال- ال- الحلقة اسمها خدعوك فقالوا دي بدعة خدعوك فقالوا دي بدعة فإن شاء الله سأصابر وأجاري نفسي في قراءتها كل يوم أقرأ حوالي خمس سطور وأترجمهم إلى اللغة العربية ليتسنى لي فهم هذه الورقات ثم بعد ذلك يعني يدوبك خلال شهر أكون استطعت أن أترجم هذه ال- الورقات فأخاطب إخواني فيها والله المستعان انا حاولت والله قبل الفجر اقرا فيها شويه فوجدت ان انا ممكن ان انا يعني يصيبني شيء فانام فيضيع هذا الوقت فقلت لا فدعها في وقت اخر
في شبهه الناس بتقول الكلام بالعاميه عشان ده واحد يدعو الناس بلسان لسانهم يعني ما هذا لسان فاسد بدل ما نقررهم على هذا اللسان الفاسد لا احنا نصلح لهم هذا اللسان الفاسد ماشي نصلح لهم هذا اللسان الفاسد واللغة العربية لغة سهلة وبسيطة فالمتكلم بلغة عربية يمكن أن يتخير من اللغة أيسرها وأفضلها لكن الطائفة هناك طائفة من الشباب الطائفة من الشباب هذا لو حدثته باللغة العربية يتهكم عليك ليه؟ لأنه ربي على بغض هذه اللغة لأنه في المدرسة يكره مدرس اللغة العربية في المدرسة لا يذاكر منهج اللغة العربية في وسائل الإعلام صورة مدرس اللغة العربية أو صورة الشيخ صورة هزيلة ماشي تجد مثلا الراجل المأذون يتكلم بلغة عربية يتشدق بها الراجل مأذون بحاطط المنديل ومن تحت المنديل بيحسس على ايد الايه العروسة ها آه الراجل الشيخ يحصل مشكلة بين الراجل وبين زوجته فراجل الشيخ يجي ي- ي- يصلح بينهم فينتهي الامر يطلق الراجل الست من جوزها ويروح هو ايه يعمل علاقة معاها ده افلام وتمثيليات موجودة فبيترتب طبعا بقى يعني خلال 20 30 40 سنة من هذا الإلقاء الإعلامي الفاسد بتخرج أجيال ك- ك- بتكره هذه ال- هذه الصورة تكره هذه الصورة تجد راجل شيخ آه، شيبة ولابس الجبة والقفطان متشعلق في الأتوبيس متشعلق في الأتوبيس والناس بقى الجبة بتاعته آه، أولها هنا وأخرها هناك عند الباب ما شاء الله والكاكولا بتاعته ف- آه، مالت كده هوت واللي بيزغده والتاخر كده اتزح كده يا عم الشيخ وال متبهدل اخر بهدله وطبعا الواد الصغير بيشوف المنظر ده فبيزدري هذا الشكل لكن لا يمكن ابدا ان تجد قسيسا بهذه الصوره فانا برى بنفسي لو طلع قسيس اي اتوبيس اي اي واحد نصراويين بسرعه ويقعدوا حتى لو شاب تلاقي راجل عجوز قايم يقول له تعالى يا ابونا وهو يقوم قاعد مكان الراجل الكبير في السن لان ده راجل دين فلابد ان يحترم لكن عندنا بالفعل المساله مختلفه تماما تماما تماما اذا كان القساوسه ورجال الكهنوت النصارى يمارسون الطقوس الدينية باللغة القبطية القديمة ليه؟ لماذا؟ ليتعود شعب الكنيسة على اللغة القبطية مش كده الكلام ده صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح يا اخوانا؟ الكلام ده صح نيجي احنا رجال الدين الإسلامي نترك اللغة العربية ونتكلم باللغة العامية أيها أصعب اللغة العربية ولا اللغة ال- القبطية القديمة أيها أصعب طبعا اللغة القبطية عاوزة ناس متخصصين وهم القساوسة م- م- اللي قاعدين بقى إيه يعملوا الترانيم بتاعتهم هم مش فاهمين حاجة هم فاهمين حاجة مش فاهمين ومع ذلك ده القداس لابد يتعامل بهذه الصورة عشان اللي الأب اللي يسوع المسيح ينعم عليهم بالرحمة وينظر إليهم كده وي- ويعيشهم في أمجاده وفي ملكوته وهم مش فاهمين حاجة طب احنا اللغة بتاعتنا لغة مفهومة والقرآن بتاعنا مفهوم والسنة مفهومة واللغة العربية لغة بسيطة وسهلة ويقولون لا نترك هذه اللغة السهلة ونتكلم بلغة العامية ليتسنى للناس أن يفهموا كلام المشايخ مسألة صعبة جدا مسألة غير حميدة وحضرتك اصلا حتى نشرت الاخبار باللغه العربيه باللغه العاميه يعني.
الله المستعان
هو تعقيب على نشر الاخبار يعني في قنوات آه، افسدت نشر الاخبار واصبحت اللغه فيها مش عربيه تماما والرئيس الفلاني عمل كذا وان شاء الله هيعدي على كذا وطنش كذا نفس الكلام ده بقى بيت عربية بقى فهي هي هذه القناه قناه تنصيريه اصلا آه، او يعني قناه الصحيح والنصراني آه، اللي هي هو- بتتكلم باللغة العامية نشر الاخبار آه، يعني لا تعد نشر الاخبار باللغة السوقية بلاش نقول اللغة العامية باللغة السوقية هي فعلا اللغة السوقية هذا لابد نكره الناس في اللغة العامية نقول اللغة السوقية يعني آه، اللغة العربية كما قلت لكم لغة سهلة بسيطة آه، واحنا لا نريد التقعر فيها لأن يمكن للإنسان أن يتقعر في اللغة هذا الرجل ال- اللغوي آه، يعني كان آه، يركب آه، حمارة له وعليها آه، حمل آه، بعير آه، به ملح فالحمارة قفزت قناة فوقعت الحمارة في القناة ومملوءة بالطين وعليها حمل الملح آه، من بعيد هناك فلاح يسوق بقرة آه، يعني هذه البقرة فيها ألوان يعني صفرة على بيضة أو مثلا سودة على بيضة أو ما إلى ذلك لو قال يا فلاح يا صاحب البقرة أنقذني مفهومة ولا مش مفهومة مفهومة ولا مش مفهومة أو قال يا رجل أنقذني بس فهمت يقول له إيه يا أيها الكافر انظر كيف يكلمه يا أيها الكافر يا من تفلق في الأرض تفلق وتحرث في الأرض تحرث ائتيانا يكلمه بلغة أكرون البراغيث ائتيانا للأتانا وقعت في الليانة الليانة اللي هو اللي المكان اللين اللي مليء بالطين الله كافر فلو اي واحد فلاح واحد قال له تعالى يا كافر كافر فيمكن هو يجيب بالشقرف يقطع رقبته مش كده طب ما تقول له يا ايها الفلاح انقذني او يا اخي تعالى انقذني سبحان الله شوف القران القرآن في لغته سهل جدا وبسيط ليس فيه تكلف ولا تقعر آه، قلت لكم قصة أحد الأقرباء لي ونحن كنا صغار آه، تواصينا أن نتكلم باللغة العربية الفصحى آه، وأنا مع طلبتي في المحاضرات آه، أرغمهم أن يخاطبوني باللغة العربية يعني لا يحدثون إلا بالعربية طالب يقوم يتكلم أقول له تكلم بلغة عربية أرغمه على ذلك آه، وكذلك في الشفوي لابد أن يتكلم بلغة العربية الطالب مثلا في الطب أو الصيدلة من أول ساعة يسمع المادة باللغة الإنجليزية يقعد شهر كده دايخ أو شهرين أو ثلاثة وربما ترم ويروح لابوه يعيط يقول له أنا هحاول من الكلية دي مش نافع يا ابني ده أنت جايب 108% يابا مش نافع هرجع تاني هرجع لورا هسقط ومش نافع ومع ذلك يصابر ايه اللي بيحصل الترم التاني بيحسن الترم الاولاني والامور بتمشي معاه وبعد كده تصبح تصبح لغه انجليزيه ايه؟ لغه ايه؟ سهله جدا لدرجه تيجي يتكلم بلغه عربيه المصطلحات العربيه مش عارف يجيبها لانه تعود اللغه الانجليزيه طب ايها ايسر؟ اللغه العربيه ولا لغه انجليزيه يا سيادنا؟ يا الهي يبقى اللغة العربية أيسر ولا القبطية قلنا اللغة العربية طب اللغة العربية ولا اللغة الإفرنجية قلنا اللغة العربية ثم نترك اللغة العربية للغة الإيه للغة أم علي بتاعت الكرنب مصرين على لغة أم علي بقت الكرنب في سوق ستوت سبحان الله ويقولون حتى نخاطب الطبقة الراقية لا لغة أم علي بتاعت الكرنب مش لغة الطبقة الراقية هي لغة طبقة سوق ستوت على طول أما لغة أهل العلم والمساجد والكتب ولغة الدين والدعوة ليس كذلك أبدا فتواصينا أن نتكلم باللغة العربية الكلام ده كنا صغار ولكنه كان أسن مني بعدة سنوات فأمه قالت له يا ابني روح اشتري لنا نص كيلو أو كيلو عدس بجبة وظن أن كلمة جبة ديت كلمة غير عربية فصيحة مع ان جبة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة فهي كلمة عربية فصيحة ولكنه الجهل فهو قال الجبة اللي بتغطي العدس واللي بتغطي فايه فقال لك طب ايه اللي بيغطي القلنسوة فيروح للراجل بياع الحبوب يقول له يا عماه اريد كيلو عدس بقلنسوة الراجل عمره في حياته ما عارف عدس بقلنسوة ده هو عارف عدس وعدس بلدي وعدس فرنجي وعدس بجبة و... يا ابني قلنسوة ايه مع ان كلمة قلنسوة ليس كلمة عربية ولكن احنا الاخوة بنستعمل قلنسوة فعندنا قل- زي اللي نقول مثلا الس- ال- السروال او او او نتقعر نقول البنطال البنطلون البنطلون كلمه ايه افرنجيه لكن البنطال كلمه عربيه فصيحه والبنطال مش كلمه عربيه ولا نيل والسروال والسراويل خطا مفيش حاجه اسمها سروال هي السراويل للمفرد وللجمع السرواء السراويل للمفرد والجمع تقول اشتري لي سراويلا اي واحدا واشتري لي سراويلا كثيرة إذا الصفة هي التي تحدد هل السراويل واحد أم أكثر من واحد فيقول للرجل ال- آه، يا عما كيلو عدس بقلنسوة الراجل يتعجب ما قلنسوة ومن أين أتيت بهذه الكلمة إنني تاجر حبوب منذ ثلاثين سنة ما سمعت هذه الكلمة قط طبعا ده تكلف قال الله وما أنا من المتكلفين طبعا ده صعب جدا تصور كده لو واحد بي- بي- بيحدث الناس بكده ايه ب- بلغه يعني لخوله اطلال ببرقه فهمدي تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد الى غير ذلك ايه فهمدي وظاهر اليد وتلوح لا يعني ممكن مثلا نقول تظهر العلامة يعني ممكن نتخير المفردات السهلة التي بها يفهم الناس فنطبق بذلك الأثر خاطب الناس بما يعلمون وبما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله هكذا فينبغي نحن أن نجتهد مع الناس في تعليمهم اللغة بأن نيسر لهم الخطاب الدعوي باللغة العربية الصحيحة وألا نتنازل عنها أبدا لأنها من الحصون المهددة
ويعني بس آه، آه، يعني تعليق بسيط يعني بالنسبه للاسلوب الدعوي آه، اللي اتثبت واعلم في المشكله ديت ان ان مصيده الدعوه هو آه، القيام على الدليل والقران والسنه يعني الدعوه اساسا آه، ببساطه آه، ايه وحديث نعم واللغه ما هي الا اله لتوضيح ال- لتوضيح مقاصد الايه والحديث او معك يا خالد.
المعنى يعني أيوه ف- ف- فالنهارده الاسلوب الدعوي ابتعد بشكل او باخر عن ال- عن ال- عن المحور ده وبقى فيه بقى فيه موضوع يعني انا عشان اوصل فكره لازم اقعد اتكلم ساعه ده ما كانش حلو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يعني أوتي جوامع الكلمة عليه يعني الصلاة من من صمم نجد مثلا فده حديث بسيط جدا بس آه، يعني مجمل آه، اما المطلب الدعوه الان بيبقى يعني الموضوع طويل جدا عشان في الاخر نوصل فكره بسيطه فالايه اتقلبت فهو النهارده الداعي الداعيه إلى الله بي بي ممكن يجد صعوبه في ان هو يقعد يتكلم ساعه عشان يوصل الفكره دي باللغه العربيه لما يبقى امر مكلف ال- يعني ان انا اقعد ساعه اتكلم باللغه العربيه عشان اوصل فكره يعني مش معتمد على توصيل الفكره بالدليل يعني ايه او حديث ممكن ده كلام جميل انا هقول لك آه، طرفة طيبة آه، اخوان آه، تاجران آه، ذهب الى الصين من اجل ال- الاتفاق على صفقة آه، ملبوسات احدهم آه، خريج احدى الكليات باللغه الانجليزيه فيتقن اللغه الانجليزيه والاخ الثاني ما بيعرفش حاجه في اللغه الانجليزيه فاللغة الصينية قليلة الكلمات فبالتالي عشان يتكلم باللغة الصينية المعنى البسيط يتكلم فيه مثلا عشر دقائق يعني مثلا بكم آه، هذه الأوراق بكم هذه الأوراق انتهت ممكن باللغة الصينية يقول له هذه الأشياء التي في يدك التي في يدك لونها أبيض وهي في حجم مثلا آه، 15 سنتي في 20 سنتي ويكتب فيها بعض الكل... بعض الأشياء باللون المش عارف إيه وفي وسطها في هناك علامة إيه و... ويقعد يقول له علامات لأنه ليس عنده مصطلح الإيه الورقة ماشي يعني ممكن يقول له بكم هذه ال- الورقات كلمتين في اللغة الصينية ممكن عشان يوصلوا الكلمتين دول يتكلم حوالي ما يقرب من عشر دقائق لكي يوصف له ايه ال- الكلمتين دول فالأخ يقول للأخ اللي معاه قول بني آدمين دول مثلا يعني ال- الهدمة دي بكام فهو يقول له مثلا بلغه انجليزيه آه، مثلا مش عارف جمله صغيره باللغه الانجليزيه الثانيه كان المترجم بقى اللي بيترجم من الانجليزي للصين بليليليليل، ويقعد بقى يقول له حوالي ربع ساعه فطبعا ال- ال- المدير المصنع يقعد يهاتي كمان ربع ساعه عشان نرد على الايه على ربع ساعه فالاخ يقوم باين له الاجابه كلمه صغيره بالانجليزيه فالاخ يفه- يفه- اللي هي المترجم فهو يقوم مترجمها له باللغه العربيه عشان ي- يعني مثلا يوصل مثلا حوالي خمس جمل قال قعدنا ما يقرب من ساعه ونص في حوالي خمس جمل خمس جمل حاجه إيه لغايه لما قال انا شعرت ان دماغي ديت هتسيح وهتنفجر ماشي فلعلهم تاثروا بالصينيين في ذلك الامر يعني لعل هؤلاء ال- أصحاب اللغة السوقية هذه تأثروا بالصينيين في ذلك الأمر ربما ده أقول دي- دي باب الطرفة نعم
لابد من مجاهده بحصيله الضغط القضايا الكسبيه والقوس من كل مجهول. ممكن حضرتك تقول لنا على خطوات عمليه الانسان التزامها اصل المجاهده المسألة دي تحتاج كما قلت إلى مجاهدة والمجاهدة مصابرة والمصابرة لن تصبر إلا بتوفيق الله يبقى أولا لابد أن تدعو الله عز وجل يعني مثلا آه، يعني أنا أهجم على الأشياء من غير تأن ولا روية فأدعو الله تعالى اللهم ارزقني الأناة والحلم أو الأناة والروية يبقى الدعاء والدعاء بشدة وبكثرة وفي مواطن كثيرة نمرة واحد الأمر الثاني أن أطالع آه، القصص المتعلقة بهذا الخلق المفقود أشوف قصص الصحابة والتابعين والناس اللي قبل الصحابة الذين ضربوا بسهم في هذا الباب وطالعوا آه، القصص الخاصة بهم الأمر الثالث أحاول أن أتصنع هذا الخلق أتصنع هذا الخلق فالتكلف إذا كان من أجل التغيير فلا بأس التكلف إذا كان من أجل التغيير لا بأس إذا كان أجل التغيير لا بأس يعني إذا كان هناك إنسان لا يتكلم إلا باللغة العامية إذا تكلم باللغة العربية ستحت- سيحتاج ذلك منه إلى ماذا؟ إلى تكلف لا بأس إذا كان يريد التغيير هناك امرأة غضوب وتزوجت من أول يوم هتعمل مشكلة مع زوجها إيه اللي بيحصل؟ بتتكلف الهدوء وتتكلف الأدب وما إلى ذلك تتكلف هذا لا بأس شريطة أن يكون الخلق الذي تكلفته يصير إيه عادة يعني ينقلب بعد التكلف إلى ماذا إلى عادة لأنه إذا لم ينقلب بعد التكلف إلى عادة صار مذموما صار مذموما بل بالعكس قد يؤدي إلى أضرار أعظم يعني الإنسان لو في بداية الزواج مثلا تكلف الحلم والهدوء ثم بعد ذلك ظهر على حقيقته في الغضب بيكون ذلك الخلق وبال عليه يكون ذلك الخلق وبالا عليه فإذا لابد من الدعاء نمرة اثنين لابد من التك... من مطالعة قصص أصحاب هذا الخلق الفاضل لتشبه بهم ثلاثة مطالعة أصحاب الخلق المرذول لاجتناب هذا الخلق أربعة تكلف هذا الخلق خمسة الارتقاء في هذا التكلف إلى أن يصير عادة والله تعالى الموفق الله المستعان هو الشيخ استعان ب بمجموعة آه، علماء من الأزهر وغيرهم وكان البرنامج فيه كمان استعان بيه بال- بالجمهور والجمهور طبعا كان كله من الشباب وكان بيتكلم عن ولاء البراء وأحد الأسئلة اللي اللي كانت في ولاء البراء آه، مثلا هل يجوز التكلم باللغة الإنجليزية في ال- في الحديث؟ هل الاحتفال بعيد الميلاد آه، ينافي ولاء البراء؟ آه، هل لبس ال- الملبس اللي يشابه آه، لبس الاسفنج آه، يماثل وقت المباراة؟ شاهد من الامر انه آه، ال- ال- المحاور كان آه، فاطن جدا وكان عايز يعني اللي طلع منه انه وقع كل الناس آه، يعني كل ال- اللي كانوا موجودين اختلفوا في ال- في المصطلحات مفيش فيهم حد اتفق في حاجه طبعا الجمهور كمان كان شريك يعني كان بيجاوب في ال- مع العلماء فشاهد انه آه، دمر مصطلح البراء حتى من الاسئله اللي كان آه، بيسال عنها انه آه، هل الولاء والبراء من دين؟ طب هل العقيده يعني يجوز ان احنا نستغنى عن عقيده الولاء والبراء؟ والله مش-
يعني هذا هو الفكر العلماني اللي بيقوم على أساس وهو أن الدين حرية الدين حرية ده الفكر العلماني الدين حرية فطالما أن الدين حرية إذا ليس هناك ولاء ولا براء خلاص انتهى تبقى نصراني يهودي مسلم براحتك حرية ده الفكر العلماني وهذا الفكر هو الذي قامت عليه المجتمعات الغربية قاطبة وهذا ما يريدون أن يصدروه لنا ولن ترضى الأمم الكافرة من الأمم المسلمة إلا أن تكون أمما متحررة يعني إيه أمم متحررة أي متحررة عن الاعتقاد فطالما أن المسلم متقيد بعقيدته سيصير المسلم متزمتا متطرفا إرهابيا خطرا على الأمن والسلم العالميين أما إذا تحرر عن دينه فإن المسلم يكون أنذاك أمنا وسلما وسلاما هذا هو الفكر العلماني الفاسد الذي يحكم الآن العالم وهذا ما ينبغي أن نحاربه بكل قوة بكل قوة فالعقيدة حصن والأسرة حصن واللغة حصن يبقى اللغة حصن والأسرة حصن والعقيدة حصن ماشي فلا ينبغي أن نفرط في أي حصن من حصون الإسلام نعم حتى شفنا اختلفوا في في- يعني آه في- يعني هيختلف في ذهنيه النصارى في- ما هو من هؤلاء جمهور جاهل وعلماء آه، يعني آه، الله أعلم من الذي جعلهم علماء هو كل من لابس الجبة والأفطان هيبقى عالم سبحان الله فإذا كان رجل عميد كلية أزهرية قال نصارى مصر ليسوا كفارا أمال إيه يا عم الحاج أمال إيه يا سيدي الله يصلح حالك أمال يبقوا إيه قالوا هم أهل كتاب ما شاء الله ما شاء الله وبالبنط العريض حقيقة مقالة يعني أنا لو دورت شوية في الحاجات اللي عندي أجيب لكم المقالة دي نصارى مصر ليسوا كفارا وهم أهل كتاب طب بالله عليك وده عميد كلية أصول الدين عميد كلية أصول الدين يعني تحت عنده عنده قسم الحديث وقسم التفسير وقسم العقيدة و... ده كل أقسام موجودة تحته وهو رئيس ده كله ويقول هذا الكلام علماء الدين يقولون إن نصارى مصر إن أقباط مصر ليسوا كفارا بل هم أهل كتاب لما يجي وكيل مشايخ الأزهر يروح في روما وي- ويقعد مع ال- ال- البطاركة عشان يعملوا ما يسمى بحوار الأديان إيه حوار الأديان؟ هو ضرب مفهوم الولاء والبراء الحاجات الحلوة اللي عندنا وعندكم إيه؟ نتفق عليها ونعمل بها والحاجات اللي بينا اللي هتسبب الخلاف بينا وبينكم نتحاشاها مش انتوا بتؤمنوا في رب اه واحنا برضك في رب بتؤمنوا ان ان محمد نبي او احنا برضك محمد نبي في جنه اه ونار اه خلاص مختلفين في ايه بقى طالما تؤمنوا في ان في رب وفي نبي وفي جنه وفي نار يبقى احنا متفقين على كده يبقى احنا حبايب طيب أم- طب الرب ده مين بقى بلاش نتكلم في دي ده سبب لنا ايه خلافي بلاش نتكلم في دي يبقى ده حوار الاديان طب النبي ده نبي خاص ولا للناس كلها لا بلاش نتكلم في ده عشان هتعمل خلاف طب النبي ده الإيمان به يسع مخالفته ولا لابد من الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا بلاش النقطة دي ستسبب خلافا طيب الجنة لمن والنار لمن بلاش أن نتكلم في هذه المسألة نقول الجنة للمؤمنين والنار للمكذبين طب مؤمنين بمين ومكذبين بمين الله إذا انظر عندما لا تثق الناس على ضبط المصطلحات بتتسع الايه المفاهيم وتضيع القضايا وهذا هو المطلوب وهذا المطلوب الله المستعان نحن مقبلون على آه، يعني مستقبل يمكن أن يكون مستقبلا قويا طيبا إذا صبرنا وتعبنا في الغرس وتعبنا في الغرس ويمكن أن يكون هذا المستقبل مظلما إذا تكاسلنا واستسهلنا لابد أن نتعب وأن نجد وأن نكد لابد من ذلك الأمر وأقول هناك حصون تمثل مسلمات لا ينبغي أن نحيد عنها أبدا هذه المسلمات هذه مسلمات العقيدة الأسرة اللغة دي ثلاث أمور لابد أن نراعيها ثم بعد ذلك لابد أن نرفع من شأن الأمة الأمة هذه لابد أن يرتفع شأنها حتى تصير أمة قوية ذات رسالة وحضارة وهذا لن يكون رقم أربعة إلا إذا استمسكنا بالأرقام الماضية العقيدة والأسرة وماذا واللغة والله المستعان آه، ان شاء الله كما قلت لكم سكل يوم حد ياخدنا ياخد دي يترجمها لي مين ياخدها يترجمها لي طيب آه، ان شاء الله الاخ محمد مشكورا تترجمها اللغه العربيه يعني هذه اللغه العاميه السوقيه سنترجم هذا الورق من اللغه السوقيه العاميه الى لغه القران اللغه العربيه حتى نقراها ونستفيد منها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه